بسم الله الرحمن الرحيم من مدرسة الربانية نتحدث هنا مدرسة الربانية
كنتم تدرسون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في قضية صناعة الرجل نعم بحاجة إلى افتتاح مصنع للرجال لصناعة الرجال إن الأمة لم تفتقد يوما على مدار تاريخها رجالا كما هي اليوم تفتقدهم الرجال الأفزاز حملة الدعوة الرجال حملة الدين أخي هل تشتهي إن القضية ليست بالأماني إن أصحاب الأماني هناك خلف السور كما قال ربنا عز وجل حاكيا عنهم قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور نعم ليس ديننا دين الأماني قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وإن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل لا بد من رجال هؤلاء الرجال يحتاجون إلى صناعة إلى صياغة إنهم لا يولدون كذلك قال الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لذلك كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صناعة هؤلاء الرجال إننا نحتاج إلى شخصيات تملك فقها في الدين في مدرسة الربانية أول عنصر الفهم الفهم عايزين ناس بتفهم للأسف الشديد أن العقول المتألقة الذكية من الأمة عقول مستهلكة في الدنيا مختطفة للدنيا تائهة في الدنيا نعم هؤلاء الشباب المتفوقون الأذكياء في كليات الطب والهندسة والتكنولوجيا والكمبيوتر والاقتصاد وغير ذلك هؤلاء ما حظهم من الدين ما نصيبهم من الدين ما بذلهم للدين ما جهدهم للدين للأسف لم يجدوا اليد الحانية والفكر الثاقب لكسب هؤلاء وضمهم إلى الدين أيها الإخوة دوما يأسرني موقف سليمان نبي الله عليه السلام لما جاءه الهدهد وقال وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم أتى بها أتى بها سليمان لأنه بحاجة إلى هذه الشخصيات ألا تشوش على التوحيد الذي يدعو إليه وأسهل شيء دعوة الأذكياء من ذكي فطن مش من غبي جاهل يغلبونه ويكلفتونه وإنما دعوة الأذكياء إذا دخلت عليهم بخاصية الإبهار سليمان عليه السلام لما علم أن لها عرشا عظيما صنع لها صرحا يطغى على عرشها ولكن بالتدرج قال نكروا لها عرشها ننظر بتفهم ولا لا أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو غاية الذكاء لا هو ولا مش هو كأنه هو فعلم سليمان عليه السلام يا جماعة من شروط الأنبياء أو من العلماء لما استقصوا صفات الأنبياء ذكروا أن من صفات الأنبياء الفطنة الفطنة فسيدنا سليمان فطن إن الست دي بتفهم دماغ ذكية قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها هذه عملية إبهار أنت ليك عرش ومعجبة بعرشك ومعجبة بذكائك نقول لك هو ده تقول لنا كأنه هو طب ادخلي دخلت الصرح ظنت انه ميه لجه كشفت عن ساقيها سيدنا سليمان على طول ادها المعلومه انه صرح ممرد من قوارير على طول الاست... قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين هو ده الشغل هو ده التعامل فين الناس النهاردة اللي بتشتغل على الأكابر دول على قد عقلهم على قد مخهم على قد فهمهم لو سمعت اليوم تسمع مقاسي آسف ما تزعلوش مني إخوة التبليغ ناس طيبين وبقول دايما في كل حتة وفي كل الدنيا وطول عمري بقول إن الناس دول أطيب ناس على الساحة بتوع التبليغ والدعوة وإنهم أكثر الناس بذلا على الساحة وإن الناس دول أكثر الناس بيجيبوا نتائج على الساحة و و و لكن منهجهم في بدع فجأة واحد من بتوع التبليغ راجل طيب رايح يكلم واحد من دول مش هينفع ده عايز دماغ أكبر من دماغه تحتويه تستوعبه تفهمه الدين مش رايح أقول له تعال جامع اقعد معانا نية وبطانية أكل ونوم وحسنات بالكوم ما ينفعش معاهم الكلام ده الكلام ده الناس دي محتاجة حاجة تانية هو ده بقى الشخصيات اللي احنا محتاجينها عشان تقوم لهذه لهذا الدين مرة أخرى قائمة تملك فقها عميقا في الدين ناس فاهمة دين وإن شاء الله أنا هتكلم في المرحلة الجاية عن فهم الإسلام هو إيه الإسلام هو لحية وجلبية ولا أخلاقيات عالية ولا برنامج سياسي ولا إصلاح اقتصادي الدين إيه ولا صلاة وصيام وعبادات ونسك هو الدين ايه كل ده مش هو ده بس الدين ده في حاجات اكبر واعمق من كده بكتير بمراحل خليها ن- ن- نجيبها في وقتها إننا نحتاج إلى شخصيات تملك فقها في الدين وثقافات واسعة ثقافات واسعة تعينه على أن يحمل الإسلام في التكنولوجيا الحديثة في التقنية الحديثة تحمل الإسلام بهذه التقنيات على أعلى من مستواها يحملون هذا الدين بثقل الواقع والحاضر الإسلامي فكر سليم صبر احتمال طاعة لله تجرد ثبات على المنهج ثقة به تضحية من أجله هؤلاء أيها الإخوة لابد لهم من هذه الصفات التجرد الجماعة دول مش عايزين فلوس ولا عايزين شهرة ولا عايزين مدح من حد تجرد اللي هيشتغل الشغلانة دي لابد ان هو يبقى عنده مع التجرد ده صبر لان الدعوة مش هتؤتي ثمرتها في يوم ولا سنة ولا عشرين ولا تلاتين ده عايز صبر طويل وعايز كمان ثبات ثقة في المنهج اللي هو عليه ويقين فيه فما بيتلونش مش كل يوم بكلام ولا كل يوم برأي ولا كل يوم بطريقة ويقول لك مش عيب الإمام أبو حنيفة قال أنا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا طيب ما تقولش غير بقى إيه أما تبقى على يقين من اللي أنت بتقوله الكلام ده الإمام أبو حنيفة في الفقه وإحنا في مسائل الدعوة مع- موضوع مختلف لأن حولنا مجموعة من المتربصين المشنعين النهارده لما تقول كلمة وترجع فيها بكرة الكلام ده ما يقبلش عند هؤلاء هيشنع اهو فرج شوف وتكبر وتضخم وينفخ فيها نحن بحاجة إلى أصحاب الثقافات الواسعة والأفق الواسع هؤلاء لابد لهم من علم ولابد من إعدادهم بتربية من أجل هذا الدين زي ما قلت لك مش هيتولدوا كده ولا هيلتزم يلاقي نفسه كده ولا عشان سمع شريطين ولا قرا صفحتين ولا شاف حلقتين ولا قرا كتابين حتى يبقى كده لا ده محتاج يتصنع يتشكل يتربى لابد لابد من اعدادهم بتربيه من اجل هذا الدين لأنه لن يحمله الدهماء ولا العامة أيها الإخوة من أهم سمات هذا الداعية أن شخصيته متكاملة في تكامل سبحان الله العظيم تلاقي ال- العلماء لما يجوا يحطوا شروط الخليفة خليفة المسلمين يقولوا خالي من العيوب الظاهرة يبقى جسمه متكامل عينيه صقر وودانه ولسانه خالي من العيوب الظاهرة ليه؟ قالوا لأن تكامل الصفات الظاهرة دليل على تكامل الصفات الباطنة ولا عكس عارفين يعني ايه ولا عكس؟ يعني لما الواحد انسان يبقى كامل في الصفات الظاهره ممكن من جوه نعدله ونظبطه يتكامل عنده الاستعداد لكن مفيش عكس يعني مش معنى كده ان واحد صفاته الظاهره مش كامله ما يبقاش جوه مش كامل لا ممكن يكون كامل من جوه وصفاته الظاهره مش كامله ممكن ياما كتير سبحان الله العظيم آه، لا يفتي الناس في الحج الا وكيع ولما تيجي تشوف وكيع ده العلماء يقولوا ايه اعور افطس اسود اعرج س- في سبع عيوب ظاهره وكان لا يفتي الناس في عصره الا هو ابو جعفر المنصور ياخد ولاده يقعدوا قدامه يقول له حدثنا انتظروا لما يخرج يخرج يقعدوا يقول لهم اقعدوا في اخر الصف يقعدوا ورا الناس يمدد رجليه في وشهم ويقول لهم خمس احاديث ويقوم فابو جعفر المنصور يقول لاولاده تعلموا يا اولادي العلم فاني لن انسى ذلنا بين يدي هذا الاسود العزه بالعلم ان الله يرفع بهذا العلم اقواما وايه ويضع اخرين احنا عايزين شخصيه متكامله كنت بكتب النهارده بس برضه كل شويه هقول لكم الكلام فوق كنت بكتب النهارده في مساله النفسيات قلت لكم انا نفسي اعمل جرد نفسي للاخوه اجيب للعيال دي كل واحد شيزلونج ينام عليه ونطفي النور واقعد اكتب قول يا ابني قول قول مضيق لان النفسيات معقده في في مشاكل نفسيه في نفسيات الاخوه دي بتاثر في انطلاقه الدعوه احنا عايزين شخصيات سليمه نفسيا الاول وبعد كده تتم صناعتها وصياغتها بالتكامل في العلم وفي العباده نريد رجلا أريد رجلا متكاملا في صفاته البشرية ملامح التقوى والخشوع بادية عليه هادئ حيي مخبت خاشع منكسر إذا رؤي ذكر الله قالوا كده ينفعك لحظه قبل لفظه تبص له كده قبل ما يتكلم تحبه كان لنا شيخ أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته سمعت أحد الناس من أعدائه من من حساده من الحاقدين والناقمين عليه قال له انت فيك حاجة واحدة انك سهل تتحب اللي يشوفك يحبك هي دي هي هو ده الداعية لما تشوفه كده من رآه بديهة هابه ومن خالطه عشرة أحبه هو ده مربى على قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم مربى على قول الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود الخطبة فين يا عم بتاع انظر في المرآة انظر في المرآة قلت كده هل نظرت في المرآة ماذا رأيت هل رأيت أثر السجود هل رأيت سهومة الصيام هل رأيت شفتان ولسان قطعهما ذكر الله انظر في المرآة ماذا رأيت دموع قد احمرت لها الجفون أم أنك نظرت إلى شعرك وقميصك ماذا رأيت انظر في المرآة نعم إخوتي إننا بحاجة إلى هذه الشخصية المتكاملة أولا متكاملا في صفاته البشرية يا جماعة مش شرط المؤمن يبقى, يبقى مبهدل مش شرط الزاهد يبقى مش نظيف مش شرط لقد ضاع المسلمون يوم تفاخر الصوفية بالوساخة يوم تفاخروا بان ده في جبته امل اكتر من ده وان ده بقاله مش عارف قد ايه ما استحماش اكتر من ده لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا مر في مكان علم من طيبه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كفه الين من الحرير صلى الله عليه وسلم ارى وبيص الطيب في مفرق راسه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بياض ثيابه كان يضرب به المثل ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم احنا احنا اتباع النبي مش بنالف ثم اريد رجلا هادئ حيي ولكن هدوءه وحياءه لا يخدعان فيظن الظان انه ضعيف مهين كلا انه لا يحني هامته الا لله وما عدا ذلك فهو قوي صلب العود شديد المراس إذا حاول أحد النيل من دينه أسد ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مرير أسد أشداء على الكفار رحماء بينهم مربى مربى على قول الله تعالى وليجدوا فيكم غلظه يحفظ جيدا واغلظ عليهم نعم لست افتخر ولكن قلت لكم ده مجال دعوه فكل اللي افتكر اقوله زرت السويد في اوروبا وكان الجو شتاء وكنت البس هذه العمامه وهذا الثوب مش دول بالظبط يعني وانما شبههما وفوقهم عبايه سوداء فرأيت مجموعة من اليهود ولهم سمتهم ولبسهم ويتغامزون فنفخت صدري ورفعت رأسي ومررت أنظر إليهم هكذا فلما لقيني المستقبلون الله أكبر من زمان ما شفناش أسد نعم في مواطن العزة أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا دجانة وهو يتبختر بين الصفين في مواطن العزة هو عزيز وفي مواطن الذلة على المؤمنين تحت الأقدام يرضى نعم ولكنه غير, غير متكبر ولا مغرور ولا منتفش ولا مختال إنه مربى على قول الله جل جلاله ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هو مستعلم بإيمانه عزيز بدينه ربه مربى على قول الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين مربى على قول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون نعم مع استعلائه بالإيمان حسن الأخلاق يألف ويؤلف مربى على قول الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إنه مربى على قول الله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن نعم إنه عفيف عما في أيدي الناس صقلته التربية فلا يهوي في الشهوات صامد في وجه الشهوات ولو أحس بلذعها في أعصابه نعم قلت لكم قبل كده في صفات هذا الرجل لا يهتز قلبه عند لمعان السيوف ولا عند بريق الذهب والفضة لا يخاف ولا يضل لأن كثيرا من الشباب مع أول أو كثير بعض الدعاة يضيع يتوه عند أول فتنة سراء أو ضراء فين فلان أصل الفلوس كترت في إيده شوية انشغل فين فلان أصل الطلب مرتين الرجل المربى الشخصية اللي نفسي فيها الحلم هو ده أنا عايز أسميه كده الحلم عشان كده الحلقتين الجايين هنتكلم بقى عنك أنت يوسف هذه الأحلام أنت اللي أنا بحلم بيك أنت اللي أنا نفسي فيك أنت اللي أنا عايزك يا راجل عفيف عما في أيدي الناس سبحان الله العظيم الداعية لما يستعف ما يبصش لعربية الناس ولا لبس الناس ما يبصش لتليفون في ايد حد ولا يبص لامرأة بتكلمه ولا يبص البيت حد دخله عفيف وانا اشهد لله ان الدنيا ما جات لناش الا يوم ما ضربناها بالجزمه الكلمة دي كررتها آلاف المرات في الفترة الأخيرة عشان الناس اللي شايفين الشيخ ركب عربية مش عارف إيه وسكن في بيت شكله إيه وبيعمل إيه وبيصرف إيه اللي أنت شايفه ده ما جالناش إلا بعد ما رمينا الدنيا بالجزمة لكن يوم ما كنا بنجري ورا الدنيا وعايزينها ايام الدنيا انا قلت لكم ان انا لقيت ورقه في درج مكتبي لما كنا بننقل من البيت القديم للبيت ده فلقيت ورقه مكتوب فيها 134 جنيه ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم لك الحمد رزق كبير وزياده ورقه متشال فيها 134 جنيه سبحان الله العظيم يوم ما بعنا الدنيا والشيخ ابو اسحاق قلت لكم القصه دي قبل كده لما كنا في رحله الحج ونزلنا انا وهو من الاتوبيس بفضل الله عز وجل في مطار جده ودخلنا الى الفندق قال لي شوف احنا دخلنا سكه الدين دي وكنا مفكرين انها سكه فقر فربنا فتح علينا واعطانا ما لم نكن لا ما لم نكن نحلم بعسر معسار وصدق والله هي دي الحقيقه انا قلت لاولادي كده وزوجاتي لما جمعتهم قلت لهم لو انا قعدت في يوم من الايام اكتب اقصى احلامي وانا صغير اقصى ما كنت احلم بيه ما كنت احلم بواحد على الالف من اللي انا فيه النهارده وقلت لكم ان شاء الله هيجي لكم الدرس بتاع الله شهيد بيني وبينكم ما سعيت ولا حلمت ولا تمنيت والان لا ارضى بما نحن فيه من شهرة ولكنه بلاء ابتلينا به فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على المخرج منه في عافية وسلامة الشاهد استعف وستعطى هجيلك مش أنا اللي بقول كده وعد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة استعف يا من تريد أن تصنع ولا تجعل الدنيا همك فتضيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله